الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصلها يوم الحساب هتقوله ايه لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه مليان معاصي وسيئات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قبل ما نتكلم مع بعض عن العلاج وإزاي نعالج قلوبنا كان لازم ضروري إن إحنا نحط بعض المقدمات وبعض القواعد المهمة في علاج القلب ناس كتير جدا حاولت إن هي تزكي قلوبها وتنور حياتها عن طريق إن هي تزكي هذا القلب ولكن كانت النتيجة بتنتهي في النهاية ب- بكوارث ديل كارينجي مثلا اللي حاول بقدر المستطاع انه يزيل من القلب امراضه اليأس والاحباط والقنوط وحط يعني كتاب هو من اشهر الكتب في العالم يعني يعني داعي القلق و... انتهت حياته بالانتحار عارفين ليه؟ لانه لما حاول في يوم من الايام انه يداوي هذا القلب دواه بادويه هي غير صالحه اصلا لهذا القلب. كتير جدا من الشباب بيحب ان هو يشيل من القلب اليأس والاحباط والقنوط و- والقلب ده يبقى قلب كده عن طريق بقى علوم التنميه البشريه وعلوم مش عارف الطاقه وعلوم مش عارف ايه وايه وايه فكانت النتيجه ان هو بيزداد تعب اكتر واكتر. المقدمه الاولى اللي لازم تكون واضحه قدامنا واحنا بنحط قواعد العلاج ان هذه القلوب لا تعالج الا بما ذكر الله عز وجل. شيخ الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله كان يقول أمراض القلوب لا يمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة وهي وظائف العبادات والأعمال التي ذكرها لنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لإصلاح القلوب فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادة الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية استضر بها دي هتضره اللي يروح يقول لك القلب علشان يبقى سليم محتاج التأمل اللي كان بيقول لك محتاج التأمل مات منتحر اللي كان بيقول احنا هنعالج القلوب وتبقى القلوب دي سليمة مات في النهاية منتحر وكان الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه الزواجر يقول وأمراض القلوب لا تداوى إلا بالعلم المأثور على الأنبياء إذا فلابد إن احنا لما نكون عايزين نعالج قلوبنا لابد من الرجوع الى الوحي في علاج امراض القلوب لازم نرجع للوحي يا اخوانا التجارب المستمره والدائمه اللي هم عملوها بتوع الكلام العقلي وكلام التنميه البشريه والكلام ده ده كلام ما بيحلش المشكله اللي في القلب الامام المناوي رحمه الله كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى الطب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه نوعين جسماني وروحاني اما الجسماني فهذا محط انظار الاطباء والحكماء واما الثاني فان عقول هؤلاء تقصر عنه ولا يتصل اليه من علومهم وتجاربهم وأقياست- واقيستهم وانما هو يتلقى من الرسل العلاج الروحاني المتعلق بالقلب ده لا يكون ابدا الا من جهه الرسل فاحنا لازم نفهم ده الامر الثاني لازم يكون عندنا توازن في العلاج اذا كان الامر الاولاني بالنسبه لنا ان احنا لازم ناخد عايزين نعالج القلب فلازم الادويه تكون جايه من الشريعه وجايه من جهه الانبياء والمرسلين فلابد واحنا بناخدها يكون عندنا توازن اي نوع من انواع الدواء هو الدكتور قال لي ثلاث مرات في اليوم لو خدت خمس مرات في اليوم اتعب او ست مرات في اليوم اتعب ولو زودت ممكن تحصل كارثه فكذلك ايضا في مساله امراض القلوب لما اخد العلاج لازم العلاج يكون فيه توازن تام لازم يكون فيه توازن تام بنقول يبقى القلب عنده رجاء في الله بس الرجاء ده ما يوصلش لغرور بنقول ان القلب يكون فيه خوف من الله بس الخوف ده ما يوصلش لليأس والإحباط والقنوط فلازم يكون عندنا الدواء في شكل متوازن بحيث هذا القلب لا يمرض وكلما كان الإنسان عنده توازن في أخذ العلاج كلما وصل بقلبه بفضل الله عز وجل إلى بر الصحة والسلامة والعافية حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصلها بعد المقدمتين المهمين دول ان ادويه القلوب ما بناخدهاش الا من جهه الشريعه وان ادويه القلوب لازم تتاخد بتوازن تعالوا مع بعض نخش في القواعد الاساسيه اللي نعالج بيها القلب النبات الجميل ده ابن القيم بيقول لنا في يوم من الايام تخيلوا ان النبات الجميل ده هو القلب فقال لنا في اول قاعده من القواعد المهمه القلب محتاج الى ما يحفظ عليه قوته وهو الايمان واوراد الطاعات الميه ال- النبته الجميله دي علشان تفضل بهذا الشكل لازم لها الميه ماده الحياه اللي ابن القيم رحمه الله بيقول القلب يحتاج الى ما يحفظ عليه قوته وهو الايمان واوراد الطاعات اللي هو بالنسبه للنبته الميه يقول ابن القيم رحمه الله والى حميه عن المؤذي يعني ايه والى حميه عن المؤذي لازم الماده السامه دي تكون بعيده عن ال- عن النبته الجميله دي لازم القلب ن- نبعده عن المواد المؤذيه قال ابن القيم وذلك باجتناب الاثام والمعاصي ثم بعد ذلك قال ابن القيم رحمه الله والى استفراغه من كل ماده فاسده تعرض له اي نبته مش كويسه هنا كده انا بشيلها لان دي مكانها مش هنا لان دي حواليها انا لازم اشيلها علشان تفضل النبته جميله بهذا المنظر وبهذا الشكل يبقى ابن القيم بيقول علشان القلب يفضل سليم محتاج لثلاث حاجات محتاج الى ما يحفظ عليه قوته اوراد الايمان والطاعات محتاج الى ان يحمى من المؤذي الضار الماده الفاسده دي لازم تبعد عنه ولو في يوم من الايام نبته من النبات بتاعته ماتت او فيها مرض لازم تتشال فورا وحما واستفراغه من كل ماده فاسده قد تعرض له ده الكلام اللي ابن القيم بيقوله فالقاعده الاولى بتقول لنا لازم ننتبه ان القلب محتاج ثلاث حاجات مهمه جدا علشان نصلح القلب محتاج ثلاث حاجات واحد ما يحفظ عليه قوته الايمان واوراد الطاعات اثنين الحميه عن المؤذي الضار الذنوب والمعاصي والاثام ثلاثه استفراغ هذا القلب من كل ماده فاسده تعرض له وذلك يكون بالتوبه النصوح واستغفار استغفار يغفر الله عز وجل به الخطايا والسيئات وضربنا مثل بهذه النبته القاعده الثانيه القاعده الثانيه المريض عندنا لو كل يوم نقول له تعالى يلا عشان نروح للدكتور واحد مريض بدني تعالى يلا نروح للدكتور يقول لا انا مش رايح ويتاخر مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بعد ما كان العلاج عباره عن حقنه او حبايه بسيطه ياخدها الانسان للاسف المرض فضل يزيد يزيد يزيد يزيد فكانت النتيجه ان المرض لما زاد فتره العلاج كانت اقوى وبدل ما كان هياخد حقنه خد حقن كثيره جدا القاعدة الثانية بتقول لابد من المبادرة إلى العلاج وعدم التأخير. يعني إيه لابد من المبادرة؟ متى وجد الإنسان إن قلبه فيه أي مرض، فيه قسوة، فيه شدة وغير ذلك، لابد إن هو يسعى جاهدا إنه يحاول بقدر المستطاع يعالج قلبه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جمع القراء. جمع القراء فدخل عليه زهاء 300 قارئ من أهل القرآن. فوعظهم وقال أنتم قراء أهل هذه البلد فلا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب أهل الكتاب من قبل اوعوا في يوم من الأيام تحسوا أن قلوبكم بقى فيها مرض وفضلتوا سايبين المرض ده مداوم ومستمر مداوم ومستمر مداوم ومستمر فتكون النتيجة أن لازم لازم المرض ده طالما زاد ممكن يصل في بعض الأوقات أنه يصعب علاج هذا المرض فاحنا محتاجين عارفين زمان لما كانوا بيقولوا لنا اول ما تسمع صوت بسيط في العربيه روح بسرعه للميكانيكي يشوفه لك اه ده كان بس فيه صاموله بس كده عايزه تتربط ولكن للاسف لما اهملنا الصوت المسمار الصاموله وقعت والمسمار وقع بعد كده بدات المكنه تتحرك بعد كده السير مش عارف ايه اللي حصل له بعد كده ايه اللي حصل بعد كده ايه اللي حصل ايه اللي حصل بعد ما كان زمان هو المسمار بس هيلف وهيربط الصاموله بتاعته بخمسة جنيه دلوقتي للاسف انت محتاج تغير المكنه كلها داخل في 5 6 7 8000 جنيه هكذا القلب القلب كلما طال عليه ال- ال- الامد كلما طالت فتره البعد عن الطاعه والعباده كلما طالت فتره المرض اذا لم يعالجه صاحبه كان العلاج بيبقى عسير جدا جدا بعد كده علشان كده القاعده بتقول لنا اوعى في يوم من الايام تطيل فتره المرض اول ما تحس بالمرض روح على طول يا رسول الله نفق حنظله اول ما حس بتغير راح للنبي يا رسول الله انا نكون معك فتذكرنا بالجنه والنار فكاننا نراها العين فاذا عدنا الى اهلنا نسينا ذلك على طول اول ما حس في قلبه بتعب يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوه قلبي اول ما حس بتغير راح على النبي صلى الله عليه وسلم جري اذا وجدت في يوم من الايام في قلبك قسوه جري على حد من اهل العلم على حد من اهل التربيه على شيخ مربي فاضل قول له يا شيخ الحقني انا قلبي تعبان ماذا افعل كلما كان في سرعه للعلاج كلما كان هذا العلاج اسهل وكلما كانت الفرصه لاصلاح القلب كبيره جدا بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك نور بايدك سكتك وارجع اليه
القاعدة الثالثة من القواعد المهمة جدا المتعلقة بصلاح القلب. القاعدة دي أصل لها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: إذا حصل في القلب مرض من الشبهات أو الشهوات أزيل بضده. ويمكن من قبله الإمام الغزالي رحمه الله كان بيقول: إن علاج كل علة حسم مادتها وإزالة أسبابها. الإمام الغزالي بيقول إن أي مرض بيعرض للقلب لو عايزين نعالجه لابد إن هو يعالج بالضد. فبعض الناس مثلا قلوبها بتمرض بسبب قلة الطاعة فهي لن تجد علاج أفضل من الإقبال على الطاعة. في بعض الشباب قلوبهم اتملت شهوات نظرا والعياذ بالله إلى كثرة الأفلام وكثرة الصور اللي بيشوفوها فعلاجها حسم المادة. ويجي الإمام ابن الجوزي رحمه الله علشان يبين المسألة بوضوح أكثر فيقول رحمه الله قد ثبت في الحكمة أن شفاء الأمراض إنما يكون بقصد أسبابها فمن استشفى لمرضه بغير ذلك فقد أتى البيوت من غير أبوابها فمن كان داؤه المعصية فشفاؤه الطاعة ومن كان داؤه الغفلة فشفاؤه اليقظة ومن كان داؤه كثرة الاشتغال فشفاؤه في تفريغ البال من تفريغه عن هموم الدنيا هكذا كان حال كلام ابن الجوزي رحمه الله دور دايما على السبب اللي وصل القلب لهذا المرض وحط قصاده هذا العلاج القاعدة الرابعة قلب يحب الثأر حاول بقدر المستطاع ان احنا واحنا بنتعامل في مسألة علاج القلوب ان احنا يكون عندنا قلب بيحب الثأر في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر لما يكون الواحد مسافر ومعاه البعير بتاعه ومحمل عليه أكله وشربه ومش عارف إيه فالبعير ده بيتعب يروح السفر ويحمل بضاعة ويجي يحمله على البعير فيتعب لحد ما بيجي لحظة البعير ده يقع النبي يقول إن ده حال دايما الإنسان مع الشيطان ممكن في بعض الأوقات الشيطان بيوسوس لنا معصية أثرت في القلب بالسواد فأنا عايز قلب يحب الثأر في يوم القلب وسوس الشيطان وسوس للقلب معصية عملها أنا عايز قلب يحب الثأر يقوم يعمل الطاعة علشان كده الإمام المناوي رحمه الله كان بيقول فإذا عرض لقلبك فتنة فقم إلى طاعة بادر لطاعة وبالتالي الشيطان في يوم من الأيام في حالة مبارزة بينك وبينه غلبك جولة أنت بتغلبه التانية والتالتة والرابعة إحنا محتاجين محتاجين إن إحنا العلاقة بيننا وبين الشيطان عبارة عن جولات متتابعة إذا جه في يوم من الأيام غلبني في جولة أنا أمضيه في جولة تانية أتعبه في جولة تانية يروي ابن مبارك رحمه الله في كتاب الجهاد وابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس عن عبد الله بن قيس قال والله لقد رأيتني خرجت في غزاة لنا فدعي الناس إلى الصفوف قال فكنت قريبا من رجل أنا كنت قريب جدا من رجل رأس فرسي عند عجز فرسه فكنت أسمعه ويقول لنفسه يا نفسي ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي ولدك وأهلك فأطعتك ورجعت ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي عيالك وأهلك فأطعتك ورجعت أما والله لأعرضنك اليوم على الله عز وجل أخذك أو تركك قال عبد الله بن قيس قلت والله لأرمقن هذا الرجل فرمقته فصف الناس ثم حملوا على عدوهم فكان هذا الرجل في أوائلهم ثم إن العدو حمل على الناس فانكشفوا جميعا فكان الرجل في حمايتهم ثم إن الناس حملوا على عدوهم فكان الرجل في أوائلهم ثم حمل العدو عليهم فكان في حماتهم قال فوالله ما زال هذا دأبه حتى مررت عليه فعددت ما في بدنه فإذا به ستين طعنة أو أكثر ده واحد في يوم من الأيام الشيطان وقعه مرة واتنين فكانت النتيجة يمضي شيطانه شيطان غلبني في, في, في جولة أنا أغلب التانية والتالتة والرابعة إحنا محتاجين ده يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت ابن وهب كان يقول جعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فهان علي فجعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فثقوا علي وتركت الغيبة القلب اللي بيحب الثأر إبراهيم بن أدهم كان يقول كانوا يستحبون الزيادة ويكرهون النقصان وكانوا إذا فاتهم شيء من الليل قضوه بالنهار ضاع مني قيام الليل أقضيه بالنهار ده كان حالهم أكتر حاجة تصلح القلب إن يبقى عندك قلب يحب الثأر لو في يوم من الأيام الشيطان طعنه طعنة وبيقوم تاني يوم علشان يطعن ال- هذا الشيطان عدة طعنات في الطاعة والعبادة والذكر لو خليت قلبك قلب بيحب الثأر ده يكون من أنفع أنواع الأدوية ومن أنفع أنواع العلاجات إن إن المؤمن ليمضي شيطانه زي ما الشيطان كعبلني أنا وقعته مرة واثنين وثلاثة وإذا كان في جولة من الجولات غلبني في جولة أنا بعدها أغلبه جولة واثنين وثلاثة خلي قلبك قلب بيحب الثأر يا رب ارجع لو ساعات للدنيا واندم على اللي فات اسجد واصلي واعمل ليك بجوارحي واعمل صالحات القاعدة الخامسة من القواعد المهمة جدا اللي أصل ليها ابن القيم رحمه الله في قواعد علاج القلب عارفين احنا عندنا دايما منتشر على ألسنتنا الوقاية خير من العلاج نفس القصة بالظبط بالنسبة للقلب احنا محتاجين نقي القلب ما نستناش ان القلب يمرض احنا محتاجين نقيه علشان ما يبقاش في يوم من الأيام مريض كان رحمه الله يقول وجماع الخير وصلاح القلب في سد الطرق والأبواب التي بها يدخل على القلب جماع الخير ان الانسان منا يحفظ يحفظ جوارحه جماع العلاج ان الانسان منا يحفظ قلبه ابن القيم بيقول كلام مهم ما ينفعش الانسان في يوم من الايام يروح لبيئه فيها طاعون ويدخل جواها ويقول انا مش هيجي لي طاعون جماع صلاح القلب ان انا احميه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث اذا سمعتم بالطاعون قد نزل في ارض فلا تدخلوها ليه حمايه الانسان من هذا الطاعون دي اسمها حمايه احنا مش محتاجين ان احنا ننتظر لحد ما القلب يمرض احنا محتاجين نبص ايه الاماكن اللي ممكن يكون فيها مرض وايه الاشياء اللي ممكن توصل للمرض ابعد عنها الاطباء بيقولوا بلاش الاكل اللي موجود في الشوارع لان ده بيجيب للانسان المرض نفس القصه في ابواب للقلب العين السمع البصر سد الابواب دي علشان ما توصلش للقلب مرض والعياذ بالله قعده النادي بتجيب دايما امراض القلوب ابعد عن قعده النادي علشان ده يكون عباره عن حمايه للانسان من هذا المرض لازم نفهم كويس جدا ان ال- ال- ال- الوقايه خير من العلاج دور دايما على الاشياء اللي بتخلي القلب ممكن يمرض البيئه دي بتخلي القلب يمرض ابعد عنها فلن تجد شيء افضل من الوقايه القاعده السادسه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان دايما بيقول ولا يحصل المرض الا لنقص اسباب الصحه كذلك القلب لا يمرض بالشهوات ولا للشبهات الا لنقص الايمان وعباده الله سبحانه وتعالى قال بعض الحكماء كما ان الحديد اذا لم يستعمل غشيه صدا حتى يهلكه كذلك القلب اذا عطل عن الحكمه غلب عليه الجهل حتى يميته كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول إن في كتير من الأوقات الإنسان ممكن يمرض ولكن بسبب مش إنه متعرض في بيئة كل اللي فيها مرض ولكن هو أصلا ضعيف ما بياكلش كويس ما بيشربش كويس ما بيلعبش رياضة كويس قاعد طول النهار فتكون النتيجة إن الإنسان ده يتعب الإنسان اللي ما بينزلش يجري وبيلعب رياضة تلاقيه لو طالع السلم يتعب وينهج جدا لأن أسباب الصحة مش موجودة أو ضعيفة الانسان منا اللي مش بيحرك جسمه في الطاعه والعباده لو نزل يلعب كوره يجي له مزق في رجله او يجي له خشونه في مش عارف فين او يجي له مش عارف ايه نفس الكلام بالنسبه للقلب القلب اذا ماده الصحه بتاعته قللناها القلب لا يمرض الا بسبب نقص اسباب الايمان كل ما الإنسان حجب عن القلب الطاعة وحجب عن القلب العبودية لله سبحانه وتعالى كلما مرض هذا القلب لو عايزين قلوبنا تبقى صحيحة سليمة اديله بزيادة مادة الحكمة اديله بزيادة مادة الإيمان اديله بزيادة العبودية لله سبحانه وتعالى فتكون النتيجة ربنا سبحانه وتعالى يوفقه جدا القاعدة السبعة كان الإمام الغزالي رحمه الله بيقول لنا قاعدة مهمة قوي بيقول كما أنه لابد من الاحتمال لمرارة الدواء وشدة الصبر على المشتهيات لعلاج الأبدان المريضة فكذلك لابد من احتلال من احتمال مرارة المجاهدة والصبر